قدك تاخد الارض تقدم لا تجعل رقعة جديدة على ثوب عتيق لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عايز اتامل معاكم في ايه من الايات وردت في الاناجيل الثلاثه الاولى في متى 9 16 وفي مرقس 2 21 وفي لوقا 5 36 ربنا يسوع المسيح بيقول ايه لا تجعل رقعة جديدة على ثوب عتيق لا تجعل ايه رقعة جديدة على ثوب العتيق وقال الكلام ده في وقت سألوه سألوا فيه اليهود على ليه سألوا تلاميذه ليه ما بيصوموش التلاميذ بتوع المسيح زي ما التانيين بيصوموا ايه الحكاية دي لا تجعل رقعة جديدة على ثوب عتيق الثوب العتيق ده هو الانسان العتيق الانسان الذي لم يتجدد بعد كما يقول الكتاب في تيتوس 3 5 بغسيل بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس وزي ما ورد في روميا 6 ان في المعمودية بيصلب الانسان العتيق لكن الانسان اللي الشخص اللي الانسان العتيق موجود فيه الطباع الشريرة القديمة الصعبة موجودة فيه ده ما يقدرش يحط رقعة جديدة على هذا الثوب العتيق لازم يكون جديد على جديد مش رقعة جديدة على حاجة ايه قديمة ممكن الثوب العتيق يكون الثوب اللي فيه محبة العالم ومحبة الخطية ومحبة المادة أو الذات أو السلطة محبة السلطة والذات هنا ونفتكر إيه اللي قاله الكتاب المقدس في سفر أشعية إصحاح واحد اللي ربنا ما قبلش فيه رقعة جديدة على سبع طيق قال لهم ايه بيقول اوله اسمعي ايتها السماوات واصغي ايضا ايتها الارض لان الرب يتكلم ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي وبعدين بيقول لهم ايه لماذا لي كثرة ذبائحكم واتخمت من محرقات حينما تأتون تظهرون أمامي من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري يعني بيوتي لا تعود تأتون إلي بتقدمة باطلة البخور هو مكرهة لي رأس الشهر والسبت ونداء المحفل لست أطيق الإثم والاعتكاف رؤوس شهوركم وأعيادكم أبغضتها نفسي صارت علي ثقلا مللت حملها فحين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع أيديكم ملآنة دما بيقول للناس دول اللي أيديهم ملآنة دم أيديهم ملآنة دم بيقول لهم ايه لازمة الذبائح اللي انتوا جايبينها ايه لازمة المحرقات ايه لازمة الطقوس الدينية دي والاهتمام برأس الشهر والاهتمام بالاعياد والاهتمام بالبخور مللت حملها ليه لانها رقعة دينية على ثوب ملوث بالدم والخطية لا يريد ربنا ايه رقعة جديدة مظهر من مظاهر الدين على قلب مملوء بالخطية بيقول حين تبسطون ايديكم استر وجهي عنكم وان اكثرتم الصلاة لا اسمع ايديكم ملآنة دما زي ما بيقول في موضع اخر صلاة الاشرار مكرهة للرب وربنا عايز الصلاة من قلب نقي لكن ايدي مملوءة بالدم واقفة تصلي صلاة غير مقبولة دي تورينا حتى امثلة اخرى يعني مثل الفريسي في قصة الفريسي والعشار مملوء من البر الذاتي والشعور بالفخر والانتفاخ ودينونة الآخرين وقف يقول له أشكرك يا رب إني لست مثل سائر الناس ولا مثل هذا العشار أنا بصوم يومين في الأسبوع وأعشر جميع أموالي ربنا قال له لا هذه الرقعة الجديدة اللي من من الصوم ومن الصلاة غير مقبولة أمامي لأنك أنت إنسان مملوء بالكبرياء مملوء بإدانة الآخرين عايز الصلاة تنبع من قلب فيه روحانية وفيه محبة الله وفيه محبة الناس من الحاجات العجيب ايضا في هذا المجال واحد زي يهوذا اخذ رقعة جديدة هي ايه ان يمشي مع تلاميذ المسيح كواحد منهم يبقى واحد من الاثنى عشر على انسان عتيق قلب مملوء بالخيانه ومملوء بمحبة المال وبسرقة ما في الصندوق بتاع المسيح ولكن في رقعة بيتميز بيها رقعة جديدة انه من تلاميذ المسيح بل كان احد الذين ارسلوا وكانوا اخرجوا شياطين ايضا ورجعوا للمسيح يقولوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك قال لهم لا تفرحوا بهذا رقعة جديدة مظهر من المظاهر الروحية مثبتة في ثوب عتيق بعيد عن ربنا بعيد عن ربنا مثال هذا الأمر أيضا حنانيا وسفيرة اللي وردت سيرتهم في سفر أعمال الرسل إصحاح خمسة كانوا بيحبوا المال وما عندهمش مانع انهم يكذبوا علشان ياخدوا فلوس لكن لقوا ان غالبية الناس زي ما ورد في الاعمال اصحاح اربعة ان كل الذين عندهم املاك كانوا بيبيعوها ويأتوا باثمانها ويضعوها تحت اقدام الرسل فحب ياخدوا الرقع الرقعة الجديدة دي انهم يبقوا من الناس الخيرين اللي بيبيعوا اموالهم ويضعوها تحت اقدام الرسل وفعلا باعوا وحجزوا جزء من المال وجم قدموا لبطرس الرسول هو ده الثمن اللي بعتوا بيه ايوه حكم عليهم حكم عليهم بالموت قال لهم انتوا بتكذبوا على الروح القدس ناس بيكذبوا على الروح القدس هم ياخدوا مظهر انهم بيبيعوا اموالهم وبيقدموها للرسل رقعة جديدة موضوعة على ثوب عتيق مظهر من مظاهر الروحانية وهي في الحقيقة آه، بعيدة عن ربنا موجودة مثبتة على ثوب عتيق دي زي واحد اسمه سمعان الفريسي أراد أن يأخذ منظر- مظهرا روحيا كويس أن يدعو المسيح إلى بيته لكن هو من من جوه ما بيحبش المسيح هو من جوه عايز يشوف المسيح ده ويرقبه ويتصيد له غلطة ويشوفه يمكن يمسك عليه غلطة تفرح قلبه من جوه تفرح قلب الفريسي فدعاه إلى بيته دون أن يدعوه إلى قلبه مظهر المسيح في بيته رقعة جديدة راجل من الناس الأبرار اللي بيدعو المسيح في بيته يقول لك المسيح المعلم العظيم جه بيتنا فيما كان المسيح موجودا في بيته وجات المرأة الخاطئة اللي بللت قدمي المسيح بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها قال هذا الرجل الفريسي في قلبه لو كان هذا الإنسان نبيا لعرف ما ه- من حال ما هذه المرأة وما حالها إنها لخاطئة مش ممكن ده يكون بتاع ربنا ويخلي المرأة دي تبقى بالشكل اللي بتمس عشان كده كشفوا السيد المسيح كشف الرقعة الجديدة اللي بيحطها على الثوب العتيق وقال له يا سمعان عندي كلمة أقولها لك قال له قل يا معلم قال له إنسان كان له مدينان على الواحد خمسمائة دينار وعلى الآخر خمسون وإذ لم يكن له ما يوفيان سامحهما جميعا فأيهما يحبه الأكثر قال له اللي سامحه بالأكثر قال له أهي المرأة دي أنا سامحتها بالأكثر عشان كده بتحب أكتر منك ده أنا دخلت بيتك لم تقبلني ولم تغسل رجلي إلى آخره وقعد يوري له أخطاءه الموجودة اللي أراد أن يغطيها برقعة جديدة يضعها على هذا الثوب العتيق من القلب الوحش دي تذكرنا برضو بأي واحد ياخد يعمل صداقة مع إنسان وهو من جوه ما بيحبوش من بره رقعة جديدة الحب والكلام اللطيف وجايز رسالة كلها عاطفة وجايز وجايز وهو من جوه ما بيحبوش إنما كلمات العاطفة دي عبارة عن رقعة جديدة موضوعة على إيه؟ على ثوب عتيق أو مثلا إنسان لا بيحب الخدمة ولا بيحب المخدومين ولا بيحب ملكوت الله ومع ذلك يبقى خادم في الكنيسة رقعة جديدة فلان خادم وياخد شهرة الخادم ولكن موجود على ثوب عتيق على إنسان مهلهل من جوه ما فيهوش لا محبة ربنا ولا محبة الناس أو مثلا أقول هذا وأرجو أن يعذرني الرجل البار اللي هقول المثل بتاعه هو رجل بر يعني بر لوط لوط اخذ منظر من بره انه ماشي مع ابينا ابراهيم اب الاباء اللي دعاه الله وقال له تكون بركه واباركك وابارك مباركيك ومن جوه بيحب الارض المعشبه من اجل محبته الارض المعشبه ترك ابراهيم وراح ارض السادوم ليه يا حبيبي حتى الرقعة القديمة الرقعة الجديدة اللي جبتها ضيعتها في السكة ودخلت أرض سأدوم وبيقول عنه بطرس الرسول ان الرجل البار كان يعذب نفسه كل يوم بمناظر الاشرار طب وليه تعذب نفسك كل يوم بمناظر الاشرار فين عشرة ابراهيم وعشرة الخيمة والمذبح بتوع ابراهيم دي من أمثلة الرقعة الجديدة اللي توضع على ثوب عتيق إن إنسان بيروح يعترف بيعترف وبيتناول وهو ما عندوش توبة من جوه بدليل انه بعد ما بيعترف وبعد ما بيتناول بيمارس نفس الخطايا مرة اخرى ويرجع يعترف بيها مرة أخرى لكن الاعتراف بالنسبة له والتناول بالنسبة له عبارة عن رقعة جديدة بيضعها على ثوب عتيق الإنسان العتيق موجود زي ما هو لكن واخد مظهرية بالاعتراف ومظهرية بالتناول مش معنى كده انه ما يعترفش ولا ما يتناولش لكن معناها زي ما قال المسيح نحط حاجة جديدة على حاجة جديدة لكن ما نحطش رقعة جديدة على ثوب عتيق نقي قلبك من جوه نقي قلبك من جوه علشان اعترافك يبقى سليم ما يبقاش باين ما هو الرقعة برضه بتبان او واحد يضرب مطانية وما فيهاش انسحاب قلب يقول له انت زعلان مني يا اخ اتفضل يا مطانية وقلبه من جوه ما فيهوش لا انسحاق ولا فيه ندم ولا حاجة ابدا علشان كده مرة واحد من الاباء سأل قال لماذا أضرب المطانية لأخي ولا يقبلها مني قال له لأنك بتضربها من غير اتضاع من غير اتضاع زي تلاقي الرهبان في صلاة الغروب أو صلاة بكر حتى يمروا على بعض اخطيت حللني اخطيت حللني اخطيت سامحني اخطيت حللني اخطيت سامحني وهو في قلبه مفيش شعور بانه اخطأ ولا شعور بانه محتاج للسماح ولا محتاج للحلم لكن هو رقعة جديدة على ثوب عتيق وجايز يكون زعلان من زميله لكن في صلاة الغروب لازم اقول له اخطيت حللني اخطيت سمحني ولا يكون ليها قيمة ليه لانها ليست صادرة من قلب جديد تجدد بالروح القدس زي ما بيقول بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس واللي بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم يعني مش بس يبقى التغيير شكلي من بره بس لا ده التغيير الشكل اللي من بره ناتج عن تجديد الذهن من جوه ففيه انسجام ما بين الداخل والخارج او زي انسان لم يمت قلبه عن العالم وراح يترهب دي الرهبانة موت عن العالم يلبس ملابس الرهبانة وقلبه من جوه ما ماتش عن العالم يبقى هي ملابس وياخد رقعة جديدة اسم جديد وثوب اسود جديد ومن جوه مفيش تيجي ازاي دي بلاش احسن تفتكروا من كلمة الرهبان بس احنا في الصيام دلوقتي ايه الرقعة الجديدة اللي انت بتحطها في حياتك ان انا صايم وباكل اكل نباتي ويوضبوا لك اكل نباتي ألذ من الاكل الحيواني 100 مره ولو كانت زوجتك او اختك او ايا كان اللي في البيت بيعمل لك اكل يتفننوا لك في الاكل تمام وانت من جوه تميل الى لذة الطعام وجايز تطلب اعملوا لي الصنف الفلاني وبالطريقة الفلانية وفي رقعة جديدة محطوطة من بره هي ايه انا صائم وصائم صوم الميلاد من اوله لو كنت صايم تبقى زاهد في الاكل ما تطلبش انواع معينه ما تلتزش بنوع الطعام لكن تاخد رقعة جديدة على ثوب عتيق امر مش مظبوط من ضمن الاشخاص الذين اخذوا رقعة جديدة على ثوب عتيق شاول الملك اول ملك لبني اسرائيل واول ملك رفضه الله وفارقه روح الله وبغته روح رديء من قبل الرب منظر وطول وعرض واختاروا احسن واحد واخذ المسحه المقدسه اخذ مسحه لكن من جوه لم يكن ممسوحا بالروح من الداخل بنفس خطاياه بنفس خطاياه وخد رقعة تاني برضه انه لما مسح تنبأ ووقف وسط الانبياء بيتنبأ والناس قالوا اشاول ايضا بين الانبياء ايه الرقعة الجديدة دي على ثوب عتيق عشان كده فشل شاول لان دي ما كانتش حاجة من طبيعة قلبه من الداخل كان القلب تعبان وخربان وفزدان واخد مسحه من بره عملت له ايه المسحه كانت تبكيت ليه كانت تبكيت ليه او زي اي انسان يقف يرتل الالحان ويرتل التسبحه بلا روح وبلا عاطفه لكن قاعد يقول ويقول لحن مظبوط مظبوط مظبوط وهزات اخر تمام رقعة دي حافظ الالحان وحافظ الهزات وبيقولها تمام تمام تمام لكن قلبه من جوه انسان عتيق اللي زي ده ما بيستفدش من التسبيح ولا من اللحن ولا من اللحن ليه لانها عبارة عن رقعة جديدة على ثوب عتيق او شماش يلبس دنيا بيضة ويرشمها له الكاهن ويخش بيها الهيكل وهو لا يحترم المذبح ويمكن يضحك جوه الهيكل او يتكلم او ينشغل عن الصلاة امال ايه الهدوم البيضة دي التي ترمز الى النقاوه رقعة جديدة على الثوب العتيق احنا عايزين الانسان يبقى من جوه جديد ومن بره له نفس الشكل الجديد لا يكون كالقبور المبيضة من الخارج ومن الداخل أظنة رقعة من بره قبور مبيضة من الخارج وفي الداخل عظام نتنة أو واحد يشتغل بخدمة الفقراء ويعطي وفي نفس الوقت ما عندوش حنو على الفقراء ولا عطف عليهم ولا محبة ليهم ولا احترام ليهم وجايز يزهقهم على بال ما يعطيهم المنحه يقول الجدع ده محتال يا عم من قال لك انه محتال لا انا خبير بالمحتالين طب ما دام خبير بالمحتالين اللي مسكك خدمة الفقراء لكن المظهر من بره خدمة وعطاء وجايز عطاء بالسحتوت عارفين يعني ايه سحتوت ما يهمش وفي نفس الوقت القلب ما فيهوش عطف ربنا يقول له انا اريد قلبك اريد محبتك مش مجرد انك انت شخص بتعطي لا شخص تحب فتعطي وتحترم الفقير وتعطيه في غير تعالي كل دي عبارة عن رقع جديدة توضع على أثواب عتيقة مفروض الإنسان يكون جديد من بره وجديد من جوه اتفضلوا اتفضلوا